الله يشفي كل داء والعلم للدنيا دواء والشرع مفتاح الهدى فيه المحبة والإخاء عبد الحميد حبيبنا ضاعت الصحة وتمزقت النفوس ومما يؤسف له أن التركيز كله على الشباب لماذا؟ سمعنا الصلاة على رسول الله على النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله ليه الشباب لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول استوصوا بالشباب خيرا فنيجي على الحتة اللي وصانا بها النبي خير ندمرها ونحطمها ليه يا رسول الله خير ليه قال فإنهم أرادوا إذا لسه قلب صافي لم يدنس وإن الله ابتعثني بالحنيفية السمحة فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ صلى الله عليه وسلم تعالوا شوفوا صورة من الرجولة التي رباها سيد الخلق اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا محمد نموذج من الرجال وقبل ما نعرض النموذج الاخ عبد الحافظ وهو احد الجالسين معنا بيسال بيقول انت تحدثنا عن الرجوله لماذا قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ليه ما قالش للرجل مثل حظ الانثيين الايه دي في الميراث لو ربنا قال للرجل مثل حظ الانثيين كان الطفل الصغير ما يورث يبقى للرجال بس يبقى الميراث لمين للرجال لان الرجال هم الذين بلغوا الحلم الله وجرى عليهم القلم انما لما يقول للذكر حتى ولو كان لسه حمل في بطن امه نحجز له التركه لغايه ما يتولد بالسلامه وساعه ما ينزل الى الدنيا نقول له انت ذكر ولا انثى ان كان ذكر له مثل حظ الانثيين لانه هو اللي هيشيل الغلب على دماغه انما الست قاعده في البيت فهذه عدالة الله وهو أسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين وأعدل العادلين صل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله معظم الشباب اللي بيسافر مولانا المانيا وانجلترا وفرنسا بيجوا متحالين بالخلق الاوروبيه ويعني متزينين بيها وبينسوا العقائد بتاعتنا ليه ايه السبب؟
السبب في هذا أنهم لم يخرجوا بقاعدة أمينة في التربية ولم تركز في قلوبهم العقيدة ولذلك سألني سائل وقال لي إنني متوجه إلى أوروبا فبما تنصحني قلت له ما اسمك يا فتى قال اسمي محمد قلت له أوصيك بكلمة واحدة أن تسافر وأنت محمد وتعود وأنت محمد العقيدة ولذلك انا هضرب لك مثل من الامثله الذين تربوا على مائده الرسول صلى الله عليه وده برضه المثل ده هيكون فيه رد على سؤالك يا اخي محمد الابي فاسمع يا ابا مدحت اسمعك الله الخير الله يبارك.
صلوا على الحبيب النبي والله وسلم صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام عشان تعرف ان العقيده هي الاصل ولو اهتزت العقيده ان اهتز الكيان كله كما تهتز الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم له اسمع يا سيدي عبد الله بن حذافة صحابي جليل ويبقى أخو خنيس بن حذافة زوج السيدة حفصة أم المؤمنين قبل أن يستشهد يوم أحد وقع أسيرا في بلاد الروم هرقل حاكم الروم مين الأسرى قالوا له فلان وفلان وفلان هو يعرف عن عبد الله بن حذافة ان راجل بطل كبير فرصة السلام ان يقع اسير قال لك اما نضرب- نضرب المربوط يخاف السايق أيوة.
وقتلي سليكا ثم اعقله كالثور يضرب لما عافت البقر أيوة الله اضرب الكبير يخاف الصغير هاتوا عبد الله بن حذافة هرقل كان راجل بعيد النظر وراجل امبراطور محنك حنكته السياسة ومحصته التجارب تعال بقى شوف الناس اللي النبي رباه صلى الله على عقيده عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه قال له يا عبد الله يا ابن حذافة تنصر ولك نصف ملكي يا مش قال له بقى اعمل هيبس او آه، ارسل شعرك المضغوط او هديك جائزة نوبل لا ما قالوش هديك جائزة نوبل ده هيديه نص الملك يا سلام امبراطورية واسعة الارجاء بعيدة المدى مم.
بيعرف بجد ان يوم المنى يوم الاعلام الروماني ان واحد من خرط اصحاب رسول الله اتنصر مساومات العقيدة هنا لا تقبل المساومة ولا أنصاف الحلول قال له والذي بعث محمدا بالحق لو أعطيتني الدنيا كلها ما غيرت حرفا من دين الإسلام سبحان الله سبحان الله إلا الله. لا إله إلا الله
مش الواحد يروح يقعد له سنتين أو ثلاثة تبص تلاقي غير كل المعالم حتى اللبس اللي لبسه لبس محزق والوش يتاخد بالفتلة وتكلمه يكلمك كأنك تكلم أنثى لغة رقيقة حتى تحية الإسلام بينساها كل اللي في بقه بنجوره بنصوار وبنور نينج وأوكيه أوكيه إيه وبكيه إيه بنجرك الله وبنصرك الله زي اللي جاي من إنجلترا فبيقول لامه ده الانجليزي سهل قوي قوي قالت له علمني يا ابني قال لها انت عارفه السجاره دي اسمها سيجرت فلما ابوه جه قالت له يا فلان ده الواد جاي بيعلمنا الانجليزي وسهل قوي قال لها علمك ايه قالت له انت عارف الرغيف اللي في ايدك ده بالانجليزي ايه قال لها لا قالت له رغفك آه، رغفك ويبقى الشباك شبكه وتبقى لغه انجليزي غير كل حاجه حتى لغته وحتى اسمه ولما تناديه باسمه الحقيقي يزعل اذا كان محمد قول له ميمي غير اذا كان حسن سميه سونا او سوسه انما اذا قلت له يا محمد ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به والعياذ بالله وحد يا سيدي ولا لا اله الا الله لا اله الا الله طيب نواصل المسيرة مع عبد الله بن حذاف من من من النماذج التي تربت في مدرسة محمد في مدرسة كان عميدها محمدا سلام تخرج المصلح العظيم كأبي بكر نعم والزعيم الملهم كعمر والحيي الكريم كعثمان والعبقري الفذ كعلي والقائد الجبار كخالد إلا الله والمحدث العظيم كأبي هريرة رضي الله عنه والمدرس القديم ابن عمر والمفتي الخبير كابن عباس والزاهد الورع كأبي ذر والفيلسوف البارع كسلمان اسألوا التاريخ في أي الجامعات تخرج هؤلاء هل تخرجوا في جامعات موسكو أو واشنطن كلا إنما تخرجوا في جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحقه عليه الصلاه والسلام
لا اله الا الله طيب انت من تستقابل نصف ملكي خذوه فغلوه يلا نعرضه على العذاب الاليم ونشوف المساله هتنتهي لايه الراجل صاحب كده. طب ما ياخد نص الملك ويقعد في قصر وجواري وصهباء وملذات ويحترق بنار الشهوات وبلاش الاسلام ده بلاش كل الكلام ده في عصر عمر بن الخطاب خذوه فغلوه نا نعمل ايه قال ارفعوا قدر ماء عاطر. خد بالك وسمعني الصلاة على الحبيب
سنة
النار تحت الماء تكاد تميز من الغيث حتى كاد القدر يحترق
يا سلام يلا خدوه في ال- في في هذا الماء تعرف انه لو نزل هيذوب كما يذوب الملح في الماء درجة عالية من الغليان فهو راح القدر بكى قالوا اه ده جاب ورا لا لا لا لا، انت خاف هرقل قاعد بيشاهد قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بيعملوا له كده قال وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد نعم
الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد الايه دي طبعا معناها منسحب الى ان تقوم الساعه مش قاصر على اصحاب الاخدود اللي كانوا في نجران على حدود اليمن والسعوديه ايوه فهرقل قال له ما يبكيك يا ابن حذافه قال له والله ما كنت أبكي خوفا إنما كنت أبكي لأنني كنت أسأل الله أن يكون لي مئة نفس تموت في سبيل الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله شوف اللي كان بيبكيه نفس واحدة تموت أسمع معاني ليه ما كانوش مية ويبقى كل نفس لها أجر شهيد نعم.
قال لا خد عذبوه نوع تاني من العذاب أدخلوه في حجرة وأدخلوا عليه امرأة بغية أدخلوا الباب عشان يكون الشيطان إيه ثالثهم ما هو الرسول بيقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان قالوا يا رسول الله ولو كانت صالحة قال ولو كانت مريم ابنة عمران أي دخل الأوضة وأدخلوا عليه البغي واحدة حسناء رشيقة العود فارعة القوام ده غابت رايحة جاية قدامه وهو مشغول بشيء واحد هو ذكر الله لا إله إلا الله
طيب طلعوا بعد ثلاث ايام مفيش فايده ماذا صنع قالت له يا سيدي لا ادري ان كنت جمعتني ببشر ام حجر الله سبحان الله سلام نعم.
لم تتحرك فيه شعره اي يعني ديت ايه خلوه نعم.
وباب مغلق بس اللي مطلع عليه مين الله.
الله الله لا طول صورة ولا صوت صورة ولا حاجة أبدا ما فيش لا أجهزة تصنت عشان يشوفوا قال لها إيه أو قالت له إيه ما فيش ده هو قاعد وهي تروح وتغدو أمامه بشعرها وقدها وقضيضها ولحمها وشحمها يا سلام وبعد ثلاثة أيام بترفع التقرير تقول لا أدري إن كنت أرسلتني إلى بشر أم إلى حاجة الله النهارده الواحد بيشوف واحده على بعد 10 كيلو بيريس يقول لها اين من عيني اتيك المجاري يا كباب الفرن يا بغل السراج
أزدنا يا مولانا أزدنا بارك الله فيكم يا سيدي سمعوني الصلاه على حبيب الله طيب نعرض عليه حاجه تانية جوعوه جوعوه قعد ثلاث ايام لا اكل طيب ادخلوا عليه لحم خنزير وخمره خد بالك بعد ما تسمعني الصلاه على الحبيب ادخلوا لحم الخنزير والخمر وفتحوا عليه ما اكل وما مست يده طعاما ولا خمرا طيب ده انت مضطر وربنا بيقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف ل- فإن الله غفور رحيم منطقة اضطرار نعم ده بيبقى الواحد نعم. خلاص يا مولانا مخمصة يعني مجاعة مجاعة واحد اشتد بيه الجوع هيقلق نعم.
ده بيبقى الواحد زي الفرس وماشي في نهار رمضان ياكل
نعم.
عن رمضان الفرض يهتك حرمة الشهر زي راجل بقاله ثلاث أيام ما كانش شيء ووضح أمامه الخمر والخنزير فلم يقربهما سألوه طب يا ابن حذافة بعد ما فك أسره إيه اللي منعك إنك تاكل وأنت مضطر قال والله لقد كنت جائعا ولكني أبيت أن آكل طعاما حرمه الله حتى لا أشمت أعداء الله في دين الله
السلام عزة
غير العقيدة غير قيمه غير مبادئه خلاص سرق لان مفيش فايده يبقى انا هعرض عليه امر واحد بقى ما هو هرقل عايز يحفظ مع حياءه شويه لانه عرض عليه العروض دي كلها ترغيب ووعيد وترهيب ووعد وبين نيران الوعيد ونور الوعد وقف ثابتا يذكر الله وحده قال له يا عبد الله قبل رأسي وسأطلق سراحك يا سلام
ما هم هم اتعلموا من النبي كده مش النبي قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه ما تركته الثبات على المبدا نعم الثبات على المبدا قال له قبل راسي واطلق سراح فسالوا سؤال هتطلقوا سراح يا اخواني الناس الاسرى اللي مع المسلمين دول تطلق سراحهم لو قبلت راسك قال له ماشي يا سلام بس المهم قبل راسك هو الاول سال عن اخوانه نعم
مش قال بقى خراب يا دنيا عرار يا مخي او اذا جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك او انا والطوفان من بعدي لغه الانانيه ولغه الثرى لا ان اخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك أيوه ومن اذا ريب الزمان صدق شتت فيك شمله ليجمعك السلام الله.
يا سلام الله وحد يا مسلم لا اله الا الله لا إله إلا الله الله الله يزيدك يا مولانا خلاص يزيدك يا اللهم صل على مولانا النبي اللهم صل وسلم وبارك الله عليه يزيدك يا مولانا ما دام هتطلق سراح اخواني وهو ماشي عشان يقبل بيقول يا اللهم انك تعلم انه مشرك نجس ولن اقبل راسه الا لاطلاق سراح اخواني فان سالتني يوم القيامه لم قبلت راسه قلت لك من اجل اخواني هؤلاء خد بالك نعم وبعدين وضع شفتيه على رأس هرق لم يقبلها وإنما بصق عليها وعامل إنه التاني بقى ما صدق إنه حط بقه على رأسه قال لك ده رأس هو بصق عليها خدمها له بالخيط وإن كان ريقه شهر أيوه الله طبعا هرقل على طول انجز الوعد واطلق سراحه هو واللي معاه راحوا سيدنا عمر في المدينه قياده العامه السلام فعمر لما سمع منه وحكى له عبد الله بن حذافة ما حدث بينه وبين هرقل انتفض عمر كالأسد المغوار وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أول من يقبله
الله يشفي كل داء والعلم للدنيا دواء والشرع مفتاح